قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الذباب هنا لحقارته حقارته عند بني آدم طبعا ده يعني ال- ال- ال- يعني زي مثلا ان انكر الاصوات الا صوت الحمير ده من من جهه ده ملوش علاقه باستقامه الخلق اه لان في طبعا في جماعه دلوقتي مثلا بره آه، جمعيه اصدقاء الذباب اه في جمعيه اصدقاء الذباب و... وجمعيه اصدقاء الضفدعه يجيب الضفدعه وجمال الضفدعه وحلاوه الضفدعه وهي مقرفصه كده وتدرق لك كده والكلام ده كل ده ايه موجود هناك زي آه، آه، مثلا ابتسامه اجمل معزه ها اه مش في مسابقه جمال المعيز وعين المعيز وملكه جمال اللي مش عارف الخرفان والكلام ده الله المستعان فهو الذباب ده اللي هو ايه بقى اللي هو ال- ال- الانسان بينفر منه والكلام ده هذا الذباب لو اجتمع الخلق جميعا على ان يخلقوا لا يستطيعون وطبعا اصل الخلق الايجاد من عدم جماعة ضعفاء العقول بقى والجماعة اللي هم بيعوموا على كل كلام لما جت النعجة دولي ومش عارف ايه والكلام قال لك بس استنساخ النعجة دولي ما هو خدوا الخلية منين خدوا الخلية مما خلقه الله عز وجل ومع ذلك هي كانت فلتة معهم كده وعجزوا عملوا ألوف التجارب عشان يطلعوها مرة تانية ما عرفوش يعملوا حاجة ويقول لك استطاع أن يخلقوا هيخلقوا البني آدم بقى ويستنسخوا من البني آدم عدة نسخ ومش عارف ايه والكلام ده فهؤلاء جميعا لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا بلاش مش هيخلقوا ذبابا حن- ن- ن- نقوم ن- ن- ننزل في المثل شوية ننزل في المثل هم خلاص هم عجز أن يخلقوا في حاجة أخرى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وانت بتاكل كده طبق الطبيخ وقفت عليه دبانة أخذت رشفة كده لو جدع هاته ولو مسكت الدبانة نفسها هتعرف تطلع اللي مصته ما تعرفش تطلع اللي مصته حتى لو مسكتها ده لو مسكتها ضعف الطالب والمطلوب ده بالعكس ده هم أكملوا آلة من الآلهة التي يعبدونها أنا مش فاهم دول أين ذهبت عقولهم يجيب حجر ويعبده طب أنت سميع بصير متكلم مريد والحجر ليس فيه شيء من هذا مين اللي يعبد مين بقى يعني أنا مش فاهم يعني الأكمل آلة هو الذي يعبد العدم شيء عجيب يعني ولذلك الإنسان ال- ال- ال- لو وقف عند أسئلة القرآن لابد أن يسلم أسئلة القرآن مفحمة ملهاش غير جواب واحد بس أن تسلم بالحق شوف في صحيح البخاري يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه دخلت في فداء أسرى بدر كان جبير بن مطعم أنا ذاك كان كافرا ودخل المدينة علشان يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الأسرى الذين أسرهم في بدر فلا فوصل المدينة وفي صلاة المغرب والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالمسلمين قال فسمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال فكاد قلبي أن يطير أربعتاشر أم في سورة الطور أربعتاشر أم مفيش ولا سؤال يستطيع المرء أن يجيب عنه لو أراد أن يجيب إجابة صحيحة إلا إجابة واحدة فقط وهو أن الله عز وجل هو فاعل ذلك فإذا ال- الأمثال عندما يأتي المثل لابد أن تصغي إليه وتنظر إلى طرفيه مثل له طرفان وتنظر ما هو المراد منك فالأمثال إذن من باب الإيه؟ من باب المبين فيش فيه مثل غامض على الإطلاق نأتي إلى المثل الذي هو حديثنا اليوم وغدا إن أحيانا الله عز وجل والتقينا بكم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما لازم عشان تفهم المثل لابد انك تتخيل المثل صراطا مستقيما طريق سكة وعلى جنبتي الصراط سوران ادي سور وادي سور والسور ده يعني احنا لو تصورنا هذا المسجد ادي سور ادي الصراط اللي هو مساحة المسجد وادي سور وادي سور وفيهما في السورين أبواب مفتحة زي ما انت شايف كده وعلى الأبواب ستور مرخاة كل باب عليه ستارة مشدودة عليه وفي أول الصراط من الأمام داع يدعو اللي ماشيين على الصراط يبقى هو قدام وهم في الخلف يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وهناك داع آخر من فوق الصراط إذا من فوق الصراط ده بيراقب اللي ماشي شايف كل اللي ماشي على الصراط وداع يدعو من فوق الصراط أدي الإيه؟ أدي المثل يبقى عندي طريق سوران أبواب مفتحة وداعيان داعي على رأس الصراط وداعي إيه من فوق الصراط أدي الإيه الرموز الخمسة اللي موجودة في الإيه في في المثل ثم فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل قال أما الصراط فهو الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم فنرجع بقى للرموز الخمسة ونفسرها الصراط هو الإسلام الإسلام محدد عشان كده قال لك السوران حدود الله اللي يطلع بره السورين خارج السورين يبقى خرج من الإسلام تعرف زي ما بنمثل الدين الدين ثلاثة إحسان وإيمان وإسلام حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان فأنت تخيل وانت قاعد كده التلاتة دول عبارة عن تلات دوائر متداخلة ادي الإحسان ادي الإحسان أهو وبعدين دايرة أوسع منها اللي هو الإيمان دايرة أوسع منها الإسلام فإن خرج من الإحسان وقع في الإيمان وإن خرج من الإيمان وقع في الإسلام وإن خرج من الإسلام وقع في الفضاء الواسع فضاء الواسع بقى اللي ملوش حد اللي هو الكفر بقى يبقى إذن الإسلام محدد له قوانين الكفر ملوش قانون اللي على مزاجك تعمله مفيش حاجة بتقف معاك خالص عشان كده تشوف سفيان الثوري بيقول ايه وكلام السلف كان كان كلام كده ذهب كلمة منهم سبيكة مش ايه الواحد مننا يقعد يلت ويعجن ويروح ويطلع وينزل وتلاقي في الآخر عايز يقول كلمة واحدة بيفكرني بربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك انت عارف الأعراب زمان كان الواحد منهم يقول الكلمة هي كلمة ما يلتش كتير ولا يعجن ولا بتاع فربيعة اتكلم شوية كلام كده فظن انه فصيح وعجبته نفسه يعني ويتكلم والأعرابي قاعد جنبه ففكر نفسه فصيح وبتاع فقام قال للأعرابي يا أعرابي ما تعدون الفصاحة فيكم قال قلة الكلام قال وما تعدون العي قال ما أنت فيه منذ الصباح العي مش عارف إيه عمال يلف حوالين الموضوع ومش عارف يجيبه هو العرب كلمة ونص كلمة ونص عايز يفرق ما بين البرد والحر أيهما أضر على بني آدم البرد ولا الحر لا شوف هم قالوا ايه قالوا القر بؤس والحر أذى الأذى عادة يطلق على الشيء اليسير ها لن يضروكم إلا أذى لكن البؤس البرد يدخل في عظمك ينشفك لكن الب... لكن الحر بتلزق وعرقان وخلاص زهقان بس لكن ما تعياش البرد يموت يدخل في العظم زي ما قلت لك كلمة زي دي خلصتنا من الموضوع القر القر تقعد تتكتك كده من البرد يعني القر بؤس والحر أذى الاثنين فعشان كده بقول لك ايه كان ال... ال... ال... كلامهم سبايك شوف سفيان الثوري بيقول ايه الحديث درج خلي بالك من المثل ده ما هو ده مثل برضه الحديث درج والرأي مرج فإذا كنت على الدرج فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت عايز يقول لك الناس رجلان رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه وما ثم إلا وحي أو هوى واحدة من الاثنين فلا تطع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أدي الوحي واتبع هواه وكان أمره فرطا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق أدي الوحي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يستجيبوا لك ده الوحي فإما واحد ماشي تبع الوحي وإما واحد ماشي تبع إيه تبع مزاجه تبع هواه فهو عايز يقول لك الناس رجلان رجل يمشي على الدرج نازل على سلم الدرج هو السلم فإذا كنت على الدرج احذر خلي وملائك الرحمن ونسائم الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كنت أقول إن الأعداء الذين ينتظرون المسلم على هذا الصراط ما يسدد أحدهم سهما إلا يريد أنفس ما في هذا السائر إلى الله تبارك وتعالى ألا وهو القلب وهو المضغة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب في بعض إخواني لما تكلمت عن الوسواس القهري يبدو أنه في مشكلة عنده أو عند أحد يعرفه فهو يريد أن يعرف علاج الوسواس القهري حتى يتخلص منه وده إن شاء الله يعني أجعله في آخر الكلام في آخر هذا الحديث غدا إن شاء الله تعالى إذا طريقك ليس سهلا لا تفاجأ أن عدوا يعترض طريقك سواء كان وسواسا أو غيره فإن الشيطان رفع قيرته على ربه تبارك وتعالى فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وبعدين لما تتأمل عجز الآية وتقف عندها قليلا تعلم أن أوسع أبواب الكفران ترك الشكر أوسع أبواب الكفران ترك الشكر وترك الشكر هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين بني آدم حتى بين الوالد وولده تلاقي الوالد موفر للولد ما يريد آه ويجي الولد يعصيه أو لا يقوم بواجبه يقول لي يا ابني أنا عملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا وعملت لك كذا أنت عملت إيه ليه يا ابني بتكلفني ما لا أطيق الجيل ال- ال- الحالي جيل مستهلك لا يراعي المسؤولية ليس كآبائه آباؤه أكثر جدا منهم جيل المحمول وجيل الفضائحيات و- والجيل المستهلك اللي هو بي- بيتقاتل في الاستهلاك محمول النهاردة بألفين لا عايز أبو ثلاثة ما ينفعش عايز أبو أربعة عايز أبو خمسة أنا إزاي أبقى, أبقى في وسط زمايلي معايا محمول 3 4000 والواد معاه محمول 15000 ولا بتاع أود وشي فين ها كأنها فضيحة يا ابني راعي ظروفي أنا بشتغل وردية وبشتغل اثنين وبشتغل ثلاثة وأنت عمال تستهلك يا ابني ارحم الولد ما بيرحمش تكرهه تكرهه مع إنه ابنك تكرهه فالذي يوقع العداوة والبغضاء حتى بين الوالد وولده هو ترك الشكر الجحود ولله در سفيان الثوري رحمه الله بيقول ايه سفيان بيقول نظرنا الى اصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف الى اللئام ما بيطمرش فيه ده اصل كل عداوة والرسول عليه الصلاة والسلام عندما اتى النساء في يوم عيد وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار قلنا لما يا رسول الله قال تكفرنا العشير وتكفرنا الإحسان العشير اللي هو إيه الزوج ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط ومسح جميله بأستيكة وهو إيه وهو سيدها وبعلها وشيخها و ال- زي ما يقولوا ال- ال- السنون بتاع مفتاح الجنة بالنسبة لك أشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه لعل إحداكن تطول أيمتها في بيت أبيها فتسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا فإذا رزقها تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط عن نسي لحد بيتقدم تقول يا رب نص راجل ها بس هطلع من العنوسة اللي أنا فيه واطلع ويبقى لي بيت وابقى ست بيت وانا اللي صاحبة الكلمة في البيت ومش عارف ايه بتاع فاذا غضبت الغضبة معاه تقول له لا ما رأيت منك خيرا قط فيحصل نوع من ايقاع العداوة ما بين الرجل والمرأة السبب في ايه يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان انا مش عايز برضو يعني برضو بعض النساء بيقوم يزعلوا يقولوا انت انت, انت بتيجي دايما تيجي على النساء ودايما تقول لي مش عارف ايه الكلام ده لا انا ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام مش كلام هذا ليس كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولان المراه آه، يعني آه، ك- ك- سريعه الغضب سريعه النسيان بتستخدم الفاظ العموم على طول في كلامها آه، ما شفتش منك يوم خير ما رايت انت عارفين ما من صيغ العموم واستخدم كل وبتاع فأوسع أبواب الكفران ترك الشكر عشان كده الشيطان قال إيه ولا تجد أكثرهم شاكرين لا يشكرون الله عز وجل مع أن المصيبة إذا الله عز وجل ابتلى عبدا بمصيبة تتمخض عن خير تتمخض عن خير أنا أقول لكم حكاية حدثت لي رجل أعرفه الرجل ده ماتت امرأته وبعدين خرج من القاهرة ذاهب إلى الإسكندرية علشان يقضي مشوار وهو في الطريق عمل حادث ضرب بنت في الطريق البنت ما ماتتش المهم خدوه لاسم الشرطة وبتاع بات ليلة فزعلان جدا وبتاع و... انه يعني اتبهدل يعني والكلام ده فراح عشان ياخد ال- ال- مسكنه في القاهرة عشان يجيب بعض أوراق آه، علشان يكمل يعني المشوار وجد سقف غرفة النوم سقط على السرير ده لو بيت ليلتها ده ده ما عندوش حد ولاده متجوزين ومراته ماتت وهو لوحده ده كان عفن ما كانوش اكتشفوا اكتشفوا ان هو مات الا ما تطلع ريحته فلما راى المنظر خر ساجدا ان ربنا انجاه طب ما تخر ساجدا من الاول يعني مش لازم تحصل كارثه عشان تعرف ان الله لطيف ان الله لطف بك بعض الصحفيين المشهورين آه، قرأت له مقالا سنة 74 أيام ما كان في كأس العالم ما بين هولندا وألمانيا والكلام ده وهو بقى كصحفي يعني كبير صاحب مؤسسة صحفية كبيرة والكلام ده آه، ما بيروحش زي بقية الناس يعني بيروح وال- وعلى آخر لحظة يركب يعني المهم برضه معتمد على الاقتصادي وبتاع المهم ايه الكاوتش فرقع في السكة منه على ما الس- السائق نزل وصلح الكاوتش وعمل وبتاع والكلام ده كانت الطائرة ماشية على المدرج بقى عشان تطير رجع بقى كاسف البال وحزين وهيبقى زي الجمنهور هيشوف الايه يشوف بقى الماتش زي خلق الله في التلفزيون وبتاع زعلان كان عايز يشوفه شخصيا يشوف الماتش شخصيا نقعد في المدرجات والكلام ده المهم طبعا ايه شاف الماتش وبتاع والكلام ده وايه وهو طبعا بالساعة 6 قبل كل الموظفين بيكون هو موجود في الدار بيلاقي العدد الأول محطوط على المكتب بتاعه الكلام ده وإذا به يجد في الصفحة الأولى أن الطائرة التي كان سيريد أن يستقلها ارتطمت بجبل من الجبال ومات كل من فيها قال أحمدك يا رب قال ليه ليه الإنسان لا يؤمن حتى يرى حتى يرى العذاب الأليم ما هو الواحد يجلل هذا الكلام مع حسن الظن في الله عز وجل سوء الظن في الله ما هو ده من الكفران ما هذا من الكفران كل مصيبة ألمت بك فجللتها بحسن الظن انقلبت رضا وكانت بركة عليك أنا دلوقتي أبقى الله عز وجل لم يقدر لي الحاجة الفلانية يقول لعله خير لعله خير جاي من ورا ما أنا ما اعرفش إيه ال- ال- اللي ورا يعني أنا أحكي لكم قصة أنا كنت أحد أطرافها في آه، شاب كان يعني من آه، بلدنا وده يتيم وكان عنده ثقب في القلب وكان عنده تقريبا شبه شلل معرفش يمسك الكوباية بإيده ولا يرفع ولا ينتفع والكلام ده المهم آه، ربنا عز وجل قيض له بعض أهل الخير بدأ يعمل علاج طبيعي ويتعالج والكلام ده عوفي كان سنه تسع سنين لما كان آه، مريض بهذا المرض وهو ابن 13-14 سنة آه، عوفي وبدأ يعني يبقى عنده قوة بتاع طلع إلى آه، بلد من البلاد العربية عشان يشتغل في ذلك الوقت وكان بيشتغل في الأسمنت في البناء يشيل الأصعة المونة ويطلع الدور اللي مش عارف إيه ده سبحان من يحيي العظام وهي رميم هذا الشاب لم يترك فاحشة إلا فعلها في هذا البلد يبقى عجزه كان رحمة ولا لا عجزه كان رحمة العجز عن معصية الله نعمة كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يخير ما بين العجز والفجور إذا خير أحدكم بين العجز والفجور فليختر العجز ده ده لو كان فضل على كرسي طول عمره كده كان أحمد لعاقبته مثلا على الأقل فيما يظهر يعني لنا من ارتكاب الفواحش وإلى آخره فيبقى الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله فقال لعله خير انقلب ذلك إلى رضا وهو ده الواجب أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء كنت تظن أنه سيشقيك سيكون لك عند ظنك إن كنت تظن أنه سيرحمك سيكون لك عند عند ظنك فسفيان الثوري بيقول نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى الإيام فالشيطان ولآتي ثم لآتينا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ما جابش جهة فوق ولا تحت بعض العلماء بيعلل هذا يقول لأنها تحت وفوق جهة الخسف فما يحطش نفسه بقى في المكان اللي ممكن يخسف فيه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فجهة الخسف ولأن العادة أن العباد ما بيطلعوش لفوق ولا يغتصبوا الأرض العادة أن كل تحركاتهم تكون في الجهات الأربعة أينما يممت وجهك إذا ستجد شيطانا على الرصد مستنيك إما شيطان الجن وإما شيطان الإنس أخطر النوعين شيطان الإنس ليه شيطان الجن يستعان عليه بالله فيفر أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش لكن شيطان الإنس تقرأ عليه القرآن كله يقول لك إنها هنا قاعدون ما بيقومش ده شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش ومن رحمة الله عز وجل آه إنه أنه قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه تعرف دي نعمة لا يكاد يشعر بها إلا من تأمل الآية وأعطاها حقها في التأمل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه تعرف أنت لو بتشوف الشيطان على حياته تموت من الرعب فجأة تلاقيه كده راسه في السماء ومال الدنيا مثلا نابه قد كده ومش عارف ايه قد كده وبتاع الكلام ده انت تترعب حتى لو كنت مؤمنا لكن انت بتشوفوه فعلى قدر ايمانك يصغر وتستطيع ان تقاومه يبقى انت يبقى عدم رؤيتك للشيطان من اجل نعم الله عليك بخلاف ما لو اعترضك ورأيته هتبقى مشكلة بالنسبة لك حتى لو كنت من أهل الإيمان تعرف أهل الإيمان ممكن يخاف من أي غاشم ظلوم ممكن يخاف من قاطع طريق ممكن يخاف من أي حاجة فيبقى لما لما نقرأ إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون دي برضه معدودة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على المؤمن يعني يستعان على الشيطان بالله تبارك وتعالى كما في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه في وصايا يحيى بن زكريا الوصايا الخمس ليحيى بن زكريا من ضمن الوصايا الخمس ليحيى عليه السلام بن زكريا عليهما السلام قال وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك مثل مثل فإن مثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كمثل شيطان طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عشان كده شرعت الأذكار الموظفة اللي ما بيقولوش أذكار الصباح ولا المساء ولا الأذكار الموظفة دي الموظفة التي لها أوقات معينة توظف وتقال فيها دول خسرانين بيخسروا كتير أذكار الموظفة دي إنما شرعت لحمايتك ولو تأملت معاني الأذكار الموظفة ستجد عجبا خذ مثلا ذكر أذكار الصباح والمساء لما بتقول مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا وأصبح الملك لله انت ليك ايه بقى ولا حاجة دي شهادة فقر موثقة أنت فقير رسمي ما تمتلكش حاجة خالص وده في نوع من الاستعطاف يا رب لك الملك كله وأنا ليس فيه شيء فأنا محتاج إليك لا أستغني عنك طرفة عين يبقى لما تكون انت عبد بالنظام ده هو تفتري ليه ماشي على رقاب العباد ليه ده انت لو جالك شوية مغص هتعض الارض فيعرف ان انت عبد ولابس لبوس العبودية فلم نفسك لان اي جبروت اي فرعنة ده بخلاف رسم العبودية بخلاف رسم العبودية انت لم تخلق الا لتكون عبدا تيجي تمارس دور غير دور العبد بتفشل ما تعرفش تعملها يذلك المرض ويقهرك الموت يبقى خلاص قرب انت يا دوب لسه بتفتح عينيك تقول يا رب لك الملك كله وانا ليس لي فيه شيء فانا محتاج اليك فقير اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله على ايه بقى الحمد لله على ان الملك له وليس لغيره قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ده لو الملك ده ما حد كنا أرقنا ماء وجهنا كل لحظة لكن تبص إيه العبد يعصي ويديله ومش كده بس العبد يسقط في حمأة العصيان حتى يصل إلى القاع فيتفضل الله عليه ويرفعه إلى قمة الولاية كمان مع انه ايه مع انه نازل في الارض يرفعه إلى قمة الولاية ثم هو الغني الذي ليس لغناه منتهى يعني النظام العالمي الجديد والكلام ده لو حب يعمل تكييف مركزي للعالم يعرف ب- بكل هذا الجبروت والأموال والكلام ده يعرف يعمل تركيب- تكييف مركزي للصحراء عرفش يعمل الكلام ده شوف الشمس بتعمل ايه في دقائق معدودة تبقى عمال تنفض نفسك من هدومك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله, يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض أما ما فيش رقم ما فيش رقم الأرقام بت- بتنتهي ما فيش رقم ما تعرفش تدي رقم النهاردة لو واحد عنده مثلا خمس ست فدادين على شارع عمومي ولا حاجة بيبقى هيتفجر من الكبر مش عارفين نقول له سلام عليكم وده يمتلك ايه في الكند على بعضه شبر قد كده مش عارفين نكلمه ويكلح وشه كل شوية حتى برغم انه بيدي اموال الزكاة يعني لازم يطلع اموال الزكاة يدي اموال الزكاة وهو بيدي اموال الزكاة يقولوا مش مش انا شايفك اول امبارح انت كل ما اطلع تشوف خلقتك ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع شوف قل لو أنتم تملكون خزاء والله العظيم الذي يعرف رب العالمين بصفاته لا يستطيع أن يعصيه لا يستطيع قلبه أن يقوم في مشهد العصيان لو أدى للأسماء الحسنى حقها من التأمل والعمل فالحمد لله أن الملك له لا لغيره ولا إله إلا الله ده شهادة التوحيد أنا لا أشرك بك شيئا ده, ده, ده على الصبح وانت لسه ممدد جتتك على السرير بس فتحت عينك يا دوب فتحت عينك قمت قال الكلمتين دول شوف لما تيجي تنام يعني إذا أول مذكور لك هو الله وآخر مذكور لك هو الله أهو ده بقى, ده بقى علامة الحب أنت بقى هتنام كما في حديث البراء حط إيدك كفك اليمين ده تحت خدك زي ما النبي كان بيعمل بالظبط ما تقوليش أحطها ليه ها إيدي بتنمل ولا مش عارف ابتدي حطها قول الأذكار وافرد إيدك زي ما أنت عايز وديها في الحتة اللي أنت عايزها لكن زي ما النبي عمل تعمل بالظبط ها بعض الناس يجي يقول لك إيه طب أنا وليد لي ولد وبتاع لازم أحلق له شعره مثلا اصل فروه راسه طريه اصل مش عارف ايه اصل اصل وبعدين هو يا سيدي شعره هيطلع قد ايه كام جرام يعني ادفع بزياده القصه مش قصه تدفع بزياده ممكن يكون ده بركه على دماغ الولد زي ما يقول لك نفذ شوف رافع بن خديج كما في صحيح مسلم قال اتاني بعض عمومتي فقال كان كان زمان كراء الارض مباح انك انت ارض تأجرها لحد يزرعها والكلام ده وبعدين منعها النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين اباحها زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يبقى كانت قبل كده مباحة وبعدين حرمت وبعدين ابيحت ماشي ف طب انا راجل عندي ارض لما ما اجرهاش ما انا هخسرها يبقى دي خسارة ليا ولا لا خسارة ليا فشوف بقى شوف شوف منظور الصحابة و... قال رافع بن خديج رضي الله عنه أتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع هو ده, ده المنظور أنت بقى تحط إيدك ده تحت خدك اليمين وتشوف بقى وجهت وجهي إليك الأذكار دي كلها معاني جميلة وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة لا منجأ ولا منجأ إلا رغبة منك إليك لا منجأ ولا منجأ إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنيك الذي أرسلت طيب أنت دلوقتي هتنام ضامن يصبح عليك الصبح طيب يبقى كأنك تقول اللهم إن كنت قضيت أنني سأموت فقد وجهت وجهي إليك وإن كنت قضيت أنني سأعيش فحم ظهري عشان كده قال وألجأت ظهري إليه طب ألجأ ظهره من إيه قال من الشيطان ما هو الإنسان لا يغتال إلا وهو نائم ما هو أس- أنت, أنت وأنت صاحي عمال تذكر ربنا عز وجل أذكر الصباح تشوف الريح البرق الرعد تشوف مبتلى تشوف شجر تشوف شعر مش عارف إيه، كل حاجة لها ذكر طول ما أنت ذاكر الشيطان مش عارف يقرب منك فإذا نمت ألقيت سلاحك مين يحميك بقى عشان كده أنت محتاج لحماية وبعدين لما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والجأت ظهري إليك لأن المرء لا يؤخذ غيلة ولا غدرا إلا من الخلف يقطع من الخلف فالشيطان بيستغل الفرصة وانت ألقيت سلاحك يوم يغتالك طب أنا محتاج يا رب وأنا مستيقظ أنا ذاكر طب احميني بقى انتوا عارفين حديث أبي هريرة في صحيح البخاري حديث ال- الشيطان وتمر الصدقات وبتاع والكلام ده ال- ال- الشيطان قال ل- لأبي هريرة إيه؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آت الكرسي فإيه آه، لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح أول ما تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام يقف ملك يحميك لحد ما تفتح عينيك وتستأنف الذكر مرة أخرى يبقى طول ما أنت نايم أنت محتاج لإيه محتاج لحماية عشان كده قال والجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك التفويض درجة فوق التوكل بعض أهل العلم يقول لك لا التوكل فوق التفويض أو هما الاثنين زي بعض ما يستغنوش عن بعض أنا ما بدخلش في التفصيل ده لكن أنا عايز أفرق تفريق اصطلاحي لأبين المعنى مع قطع النظر عن الخلاف الموجود بين العلماء في المسألة دي هنقول التوكل يكون بسبب وبغير سبب التفويض يكون عادة بلا سبب مع فقد الأسباب عفوا فقد الأسباب بالكلية يعني الج- الجماعة اللي هم ربنا عز وجل امتحنهم بالسفينة اللي غرقت في البحر الأحمر بعض الذين نجوا قال كنت أقرأ عن ظلمات البحر ما عرفتهاش إلا لما وقعت في البحر بالليل الساعة 2 بالليل شوف بحر لو انت أمهر سباح ما انتش عارف لما تسبح كده انت ماشي بطول البحر ولا بعرضه هتوصل للشاطئ ولا مش هتوصل ما انت ممكن تفضل ماشي بموا- بمحاذاة الشاطئ وانت عارف انت رايح فين ويبقى الإنسان غرقان فقد الأسباب تماما ده التفويض انت عارف زي صاحب الخشبة صاحب الخشب اللي هو الحديث اللي في صحيح البخاري فلا- فلما بتقول فوضت أمري إليك أي أنك إذا نمت فقدت الأسباب كلها لأن النوم نوع من أن- من أنواع الموت طبعا ال- يعني حديث النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون الحديث ضعيف لكن الآية في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى معنى الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها يتوفى الأنفس كل الأرواح بتصعد تترك الجسد وتصعد إلى فوق خلاص فيمسك التي قضى عليها الموت فلان ده خلاص هيموت روحه ما ترجعلوش خلاص صار جثة والتاني لسه له أجل لسه له أيام معدودة فيرسل الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى لحد ما يجي الإيه لحد ما يجي الأجل فهم الاثنين نايمين جنب بعض واحد ميت وواحد لسه روحه هترجع له مرة أخرى فأنت لما ت... لما ب- ب- تستشعر المعاني الموجودة في الذكر ده هو. واخد بالك آه، يوم يحصل عندك نوع من الانتعاش القلبي فذكر الله عز وجل هو حياة القلب لما يكون واحد أهمل الأذكار الموظفة لا أذكار صباح بيقول ولا أذكار مساء بيقول ولا الأكل حتى بيقول يعني واحد قاعد على سفرة فيها من كل ألوان الطعام والشراب يا أخي ألا تهتف باسم الذي الذي رزقك ده كل ده مش حتى تقول اسمه حتى كنوع من أنواع الشكران انك انت بتشكر في الوقت الذي حرم غيرك وبعدين مش كده بس ده أنت بتاكل وأعانك على تصريفها روح قسم الفشل الكلوي في المستشفيات عشان المصاب بالفشل كله ربنا يعافي كل مريض ويعافينا وإياكم ويعني يعني آه، يعني يعيننا على شكر العافية بيبقى مسجون إذا شرب بق مية مش هيطلع من جسمه إلا بالمكنة ويبقى أسير الغسيل ثلاث أيام يغسل في الأسبوع والمكنة لما بتاخد بتاخد كل حاجة أي سائل نافع أو غير نافع يطلع من الغسيل هفتان مش شايف قدامه لازم ياخد حقن وياخد مقويات وياخد أكل وياخد بتاع وما يعرفش ياكل اللي نفسه فيه ولا يشرب اللي نفسه فيه ليه أي مية أي سائل زيادة بتخزن في الجسم لحد ما تطلعه المكنة ده إنسان بي بي بيدخل الحمام يعني دخول الحمام لما بتخرج من الحمام بتقول إيه غفرانك يعني إيه غفرانك يعني أستغفرك لتقصيري لأنك لو عاقبتني بتقصيري لحبست في البول يعني أنا لا أستحق هذه النعمة في ثوان معدودة تقضي حاجتك وتخرج في القصة المأثورة اللي بيحكوها عن أبي يوسف وهو مع الرشيد وبتكلمه بسبب قضية معروفة يقال أخر العصر شوية بتاع الكلام ده. لما قال يا أمير المؤمنين أرأيت إذا كنت في صحراء شاسعة واستبد بك العطش حتى كادت أن تندك عنقك من العطش فجاء رجل بكوب ماء وطلب ثمنا لهذا الكوب كم تعطيه قال أعطيه نصف مملكة قال طيب شربته وبعدين ما عرفتش تصرفه قال لك طبيب قال لك أصرفه لك وتديني كام قال أعطيه النصف الآخر قال مملكة لا تساوي شربة ماء الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا ف- فعشان كده الإنسان لما يطلع يقول غفرانك آه نوع من الشكر نوع من الشكر الأذكار الموظفة كلها إنما الأصل فيها إحياء القلب إحياء القلب وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة فاحترز بها من الشيطان وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان